إبراهيم لأمر الله ويستجيب إسماعيل يا أبا تفعل ما تؤمر يبقى في كده خلاص ربنا أمر يبقى انتهت شوفوا الصحابة قد إيه كانوا مطوعين لله تبارك وتعالى اتصوروا كده اوعوا تفهموا المثال ده انه حقيقي بس اتصوروا كده ان ربنا حرم الكورة الكورة اللي هي يعني كالماء والهواء والغذاء بالنسبة للشعوب النهاردة لو ربنا حرم الكورة قول للناس هتستجيب ازاي خلاص ما بقاش في اهلي وزمالك من دلوقتي تعمل ايه ده ده يا اخي الحاجه الوحيده اللي الواحد بيرفع عن نفسه فيها كمان الكوره هتتحرم ما انتوا شكلكم متشددين يا عم لا انا ما بقولش اتحرمت بس بقول لك افترض كده هتسيبها اللي هي بتجري في عروقك دي هتسيبها النهارده طلع بيان بتحريم الافلام والمسلسلات النهارده نسبه وهي ال ال الكلام اللي بيطلع من مدينه الانتاج وغيرها ان اعلى نسبه مشاهده للقنوات القنوات بتاعه المسلسلات قنوات المسلسلات اللي بتسلسل اللي بتأيد مسلسلات قنوات المسلسلات هي أكبر نسبة مشاهدة طلع قرار إن مفيش مسلسلات الناس هتستجيب أهي هي كده الخمر بالنسبة لأهل الجاهلية وللصحابة في صدر الإسلام بيشربوها زي ما بيشربوا المية عاملين زي ما الحال في أوروبا بتاعها زي المية فينزل التدرج التشريعي لغاية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه بصوا الرواية أنس بن مالك يقول كنت قائما على الحي أسقي عمومتي كان بيسقيهم الخمر وأنا أصغرهم في بيت أبي طلحة فإذا مناد ينادي أخرج فانظر في منادي بنت فأبو طلحة قال له بص يا عم في إيه أبو طلحة ده يبقى إيه زوج أم أنس زوج الرميثاء أم سليم فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ها زي ما بقول كده خلاص ما بقاش في دلوقتي أغاني ما بقاش في موسيقى تعمل إيه لا لا لا لا الكلام ده غلط لا لا لا لا لا معدين مش كده يا أخي مش العملية مش قفش يا, أخي يا سيدي الموضوع إيه يعني في ناس مختلفة أي حاجة بقى هتلاقي ألف واحد يطلع لك بألف فتوى فقال ألا إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة أهرق هذه القلال يا أنس كل الخمر ده كله كل أزايز الخمرة دي كلها أهرقها ارميها في الأرض قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل ولا قالوا حطيتها فين طب ما سبت لناش حاجة طب ما كذا خلاص انتهت سمعنا وأطعنا شوفوا يا بنات المسلمين يا من تحبون رب العالمين وأنا واثق في الكلام ده وعارف ان في ناس كتير والله العظيم إني أراهم بخير وأخلاق وتربية وما فيش بعد كده بس تلاقي يعني عدم معرفتهم بالحكم ده ومتعودين على شيء والبيئة اللي حواليهم بتخليهم مش فاهمين كويس في موضوع الحجاب بص الصحابيات لما أنزل الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شوفوا الرواية عن صفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضل طبعا دول كانوا مهاجرات وكانوا كانوا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله بصوا الأنصاريات بتعمل إيه ولا إيمانا لتنزيل رب العالمين لقد أنزلت سورة النور وفيها وليضربن بخمورهن على جيوبهن فانقلب رجالهن عليهن راحت الرجالة للنساء وقالوا لها دلوقتي ربنا نزل في القرآن انه المرأة لازم تلبس خمار والخمار هنا خدوا بالكم وليضربن بخمورهن على جيوبهن اللي هي فتحة الصدر والخمار يعني وليضربن تضرب من اعلى الرأس طب والوش يروح فين هي جايبها من فوق راسها يبقى لغاية ما تسدل هذا الخمار على جسدها والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فعملوا ايه تطبيق نساء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن باتفاق العلماء ولا عالم وتحدى ولا عالم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امهات المؤمنين ما كانوش منتقبات والعلماء الائمه علماء المذاهب الاربعه وساقوا الإجماع على أن المرأة في زمن الفتنة لو كانت امرأة شابة لو كانت امرأة جميلة لو كان الزمن مليان فساق زمن الفتنة يجب على المرأة ستر وجهها عملت ايه الأنصريات أول ما سمعت الكلام ده في الحال جئنا بالقماش التقيل وراحوا صنعين منه على طول حجاب وخمار ونقاب وأتوا بأكثف يعني بأغلظ او اكنف يعني استر استر حاجة عندهم وتحجبنا بهنا البسي النهاردة ليه لسه مش لابسه حجاب البسي يا ستي طرح خير البسي دلوقتي عبايات البسي دلوقتي ملحفة خير وبركة يلا خد الطريق افضل بكتير من ان انت ماشية و... ولسه مش واخدة بالك ان عقوبة المتبرجات دي عقوبة شديدة قوي قوي قوي ترضي ان يبقى اسمك عند ربنا منافقة والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار اللي صححه الشيخ الألباني بيقول إن المنافقات هن المتبرجات المتبرجات هن المنافقات ويقول العنهن بلعن الله والحديث في الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما وذكر فيهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت ترضي انه اي حاجة من الحاجات دي تبقى اسمك عند رب العالمين اكيد مش هترضي واكيد انت كمان يلي لابسه حجاب عايزه تبقي اعلى من كده وعايزه تبقي في رفقه امهات المؤمنين وتبقي سمعنا واطعنا فتعملي زي الصحابيات مش انت عايزه تبقي صحابيه ومش انت بتهفو نفسك بالله عليكي ان تبقى امك عائشه ايدك في ايديها كده في الجنه وانه تشوفي السيده خديجه وتشوفي السيده صفيه وتشوفي السيده جويريه وتعيشي مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي معاهم بقى النبي كان عايش ازاي وبيته ازاي واحواله ايه والدنيا كانت عندكم ازاي واحنا في زماننا كان زمن صعب وكانت اللي بتنتقب دي بي- بتواجه مشاكل كتير لكن صبرت وصبرت هو ده هو ده المطلوب ان يبقى الاقبال كده شوفوا الصحابه لما تحولت القبلة عارفين الحديث لما جه الصحابي والصحابة قاعدين بيصلوا قال ألا إن القبلة قد حولت وهم في الصلاة تحولوا عارفين مسجد القبلتين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي حصل فيه الحادثة دي استجابة فورية شوفوا سيدنا أبو بكر والحادثة حادثة صعبة قوي قوي قوي قوي يعني ان النهاردة بنتي حد يطعنها في عرضها وبعد كده ابقى انا بديله فلوس وشهريات علشان يتقوت وبعد كده يتكلم في حق بنتي انا طب خلاص روح في الف سلامة بقى ده طبيعي جدا فتنزل الآيات لتقول لسيدنا أبو بكر ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى نزلت في أبو بكر مع مصطح اللي كان خاض في مسألة إفك السيدة عائشة والوقوع فيها وسيدنا أبو بكر منع عنه وبعد كده قال خلاص لما ربنا قال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بل أحب بل أحب بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه راح مرجع له الشهريات من تاني وزوده كمان استجابة فورية ألا تحبون فلما أقول لك ألا تحب أن ربنا سبحانه وتعالى يكتبك في الصديقين والشهداء صوم صح بقى وقوم صح بقى واشتغل صح بقى وخليك بجد راجل مع ربنا بقى ولما اقول لك الا تحبين ان يغفر الله لك عايزك بقى تتحلي بحسن الخلق والبر حسن الخلق وان الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزله الصائم القائم ويلا بقى خدي قرارات تغييريه في حياتك وبطلي غيبه ونميمه ويلا خدي قرارات تغييريه في حياتك والنهارده لازم تبقي واخده مع ربنا سبحانه وتعالى العهد والوعد في الليله هذه المباركه قبيل العشر الاواخر من رمضان ان انا هتغير بجد يا رب والله لاصنع عنا كذا وكذا سمعنا وأطعنا رب اجعلني لك مطواعة رب اجعلني لك طيعة وفي قصة عظيمة أوي وأنا بقولها ونيتي فيها يا رب يسمعني المتخاصمين واللي في قلوبهم مشاكل واللي في بيوتهم حالات من حالات الفراق والطلاق وهذا الشيء حصل ان في صحابي اسمه معقل ابن يسار معقل ابن يسار ليه اخت آه، جوزها الواحد الراجل آه، يعني اكرمه واداله بنته واداله اخته وعمل معاه الواجب وزياده بعد كده الراجل ده جوز اخته راح مطلقها وكمان عدت العده وما رجعهاش وبعد شوية في زمان الزمان الصحابة اللي كانت تطلق ما كانتش خلاص تبور لا بالعكس كان يأتيها خطاب كثر مش زي الواقع الاجتماعي الصعب اللي بتعيشه المطلقات في هذا الزمان الشاهد انه بعد كده جالها خطاب كتير والراجل جوزها ده فكر انه يرجعها فراح لمعقل بن يسار وقال له انا عايز اختك وعايز ارجعها تاني فخلاص بقى والمسامح كريم ومش عايزين نفتكر الماضي وبلاش عتاب وخلصنا وانتوا غلطتوا واحنا غلطنا والمشكله كذا وكذا خلاص فمعقل ابن يسار قال له يا لكع اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما علي والله عايز ترجع لها في حاله واحده حاله واحده بس لما انا اموت هي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن أسمح أن أختي ترجع لك وفي رواية عند البخاري قال زوجتك وفرشتك وأكرمتك جبت لك أحسن فرش وجبت لك كل حاجة فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال له إيه قال له ما تمنعهاش يا معقل يا معقل خلاص خلي ال- أختك ترجع لجوزها وخلاص اجعل المسامح كريم فما صنع معقل فلما سمعها معقل ماذا قال قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك فزوجه إياها قال له سمعا وطاعة لربي يا ريت حد يسمع الكلام ده ويؤلف بين المتخاصمين وترجع النفوس صافية لأنه ده أمر رب العالمين وما تاخدناش العزة بالإثم وبلاش الكبر وبلاش تبقى في نفوسنا الغل والأحقاد وقالوا وعادوا وخلاص اعفو يعفى عنك تبقى أعظم رسالة سيدنا حنظلة لما كان مع مراته وفي ليلة بناؤه وبعدين سمع يا خيل الله اركبي وهو لسه جنب يجري يلبي ايه ده ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا دلوقتي ان احنا نجاهد في سبيل الله يسيب حلاله عروسته ويسيبها في بعد ليلة بنائها ويقوم علشان خاطر يلبي نداء الله سمعا لربي وطاعة سمعنا وأطعنا فيدخل المعركة فيستشهد فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن حنظلة فيقول انظروا ما شأن صاحبكم حنظلة قالوا يا رسول الله إنه ما زال عروسا قد بنى بزوجته البارحة دي ليلة بناؤه كانت لسه امبارح قال إني رأيت الملائكة تغسله فسمي حنظلة الغسيل ساب الأمر عشان إيه علشان رب العالمين أمر يبقى سمعنا وأطعنا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يشوف في ايديه خاتم ذهب يروح شايله النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفه يقولوا له يا اخي خد خاتم الذهب انتفع بيه بيعه يجيب لك قرشين حلوين الذهب ب 300 جنيه النهارده فخده يقول لا والله ابدا ما احط ايديا فيه لان النبي رماه فسمعا لربي وطاعه ربي اجعلني لك مطواعا مين يا ناس النهارده يعمل عمل فذ سمعا لربي وطاعة مين النهاردة يتحمل في حملة الصومال وينفق زي أبو طلحة لما باع بيع نفسه لله سبحانه وتعالى والأرض اللي كانت بتعود عليه بالمال الكثير دي بيرحاء يقول لله تبارك وتعالى لما يسمع ان ربنا بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا آه الله يطلب مني القرض خلاص سمعا لله وطاعة عايزين كده عايزين النهاردة اسمع منكم ناس ب- بت- بتضحي بالغالي والثمين بس رب العالمين يبقى راضي عنا يا رب اجعلنا لك مطوعين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله فاصلح لنا شأننا كله فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فقراؤك ببابك فأغنهم يا رب مساكينك ببابك فارحمهم يا رب راجوا فضلك ببابك فلا تحرمهم يا رب محبوك ببابك فأحبهم يا رب اللهم إنا رفعنا أكف الضراعة إليك وهي ملوثة بالذنوب والمعاصي والخطايا وليس لنا رب سواك يغفر لنا ومن يغفر الذنوب إلا الله وليس لنا رب سواك يتوب علينا وليس لنا رب سواك يعفو عنا فيا رب اغفر وارحم فيا رب اغفر وارحم فيا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم نشكو إليك ونحن في هذا الزمان ما نجد من قسوة قلب وما نجد من تسويل النفس الأمارة ومن تبدل أحوالنا ومن فتورنا وانتكاسنا ومما لا يخفى عليك من أمرنا فيا رب يا رب يا رب اعف عنا يا رب اعف عنا يا رب واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا يا رب لا تردنا بعد إذ هديتنا يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا منا من علينا يا ربنا في هذه الليلة بالعتق من النيران يا ربنا من علينا بالغفران وبالعتق من النيران يا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا رجونا فلا ترد أيدينا خائبة يا رب لا ترد أيدينا خائبة خاسرة يا رب يا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يا رب وهم يا رب توجهوا إليك بالدعاء اللهم فهذا الدعاء ومنك الإجابة ولا حول ولا قوة لنا إلا بك فتقبلنا ربنا رب اجعلنا لك بطواعين رب اجعلنا لك بطواعين رب اجعلنا لك بطواعين رب اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم